بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية كان موقف الأمس اللي حكيناه كان موقف سيدنا أبي الدحداح وحكينا قصته مع اليتيم ومع الرجل الأنصاري في موضوع النخلة آه، ويعني عشان تكونوا حاضرين معانا نكرر الموقف مرة تانية لأن ده الجزء الثاني من حلقة وكل اعملوا سيدنا أبو الدحداح في يوم من الأيام كان في مشكلة بين رجل من الأنصار وبين طفل يتيم فالطفل اليتيم كان ليه بستان والبستان بتاعه كان جنب بستان الأنصاري فالطفل أراد ال- أو الغلام أراد إنه يعمل سور ما بين بستان وبين بستان الأنصاري حب يبني السور فلقى نخلة واقفة في آه، يعني في وجه السور مش يقدر لازم يلف من حواليه من ناحية أو من ناحية فطلب من الأنصاري إنه يعطيه النخلة عشان يبني السور حواليها فرفض قال له طيب بيعها لي فرفض فقال له إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري ما كانش عايز يعصى أمر النبي لكن كان مشكلته الكبيرة إن إزاي تروح تشتكيني للنبي صلى الله عليه وسلم فالموضوع زي ما بقول لك كبر في دماغه راح اليتيم اشتكى للنبي عليه السلام جه النبي معاه عشان يجيب له حقه فراح قال للأنصاري فقال له أعطيه النخلة فقال له لا يا رسول الله قال بعه النخلة قال لا يا رسول الله وزي ما قلت لك وبكرر دايما هو ما كانش عايز يعصى أمر النبي لكن كل ما في الأمر إنه كان الموضوع بالنسبة له زعلان إن الغلام اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة قال لا يا رسول الله أبو الدحدح كان واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع العرض الجميل دوت فقال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل فراح أبو الدحداح وراح مكلم الرجل الأنصاري وقال له يا هذا هل تعلم بستان أبي الدحداح قال أجل ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح وكان أجمل بستان في المدينة كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وحواليه سور يعني كفاية إنتاجية وكان أجمل تمر بيطلع من بستان أبي الدحداح قال هل تعلم بستان أبي الدحداح قال أجل ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت وسور ونخل على أن تعطيني تلك النخلة قال هي لك فراح أبو الدحداح مرة تانية للنبي عليه الصلاة والسلام مش عشان يتأكد هو عارف طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لكن حب يسمع البشرى مرة تانية قال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها للغلام ألي بها نخلة في الجنة قال أجل قال أش- أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من باب جبران خاطر اليتيم ده وقال هو يمسح على لحيته كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة أبو الدحداح رايح يسلم الرجل الأنصاري البستان بتاعه فاول ما وصل هناك ولسه هيفتح الباب فلقى ان مش من حقه انه يفتح الباب لان خلاص البستان بقى بتاع الرجل الايه الانصاري فسمع صوت زوجته واولاده جوه البستان فرح منادي عليها من بره وقال يا ام الدحداح قالت اجل يا ابي الدحداح قال لها اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله جل وعلا أرجو بها نخلة في الجنة فقالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل فهي خارجة ابن صغير من أولاد أبي الدحداح خد تمراية من الأرض وحب ياكلها فراحت حاطة إيديها في فم هذا الطفل وخرجت التمرة ورمتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله ده كان الموقف اللي حبيت اقول ان المساله مش مجرد فقط ان النبي كان بيشوق الصحابه للجنه وذكر الجنه ونخل الجنه فكانت المسألة بالنسبة لهم مجرد معلومة عن الجنة إن إحنا عرفنا إن في جنة وفي أنهار وفي أشجار وفي لا ده كان الأمر بيتحول لجانب عملي جانب بينعكس على حياة الصحابة في العبادة وفي الطاعة وفي السلوك وفي الإنفاق وفي البذل والتضحية والعطاء كان حاجة جميلة جدا ولذلك سمينا الحلقة اللي فاتت والحلقة ديت وكل اعماله تعالوا نكمل موضوعنا الليلة دي ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لهم ان ان ان الموضوع مش مجرد اماني ان لابد يكون في ح- عمل لازم تقوم بالعمل ده عشان تقرب اكتر وعشان توصل للجنه يعني إيه إيه المولى عز وجل لما بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تكلمنا في الحلقة بتاعت أمس إن بما هنا الباء هي باء السببية وليست باء العوض أي بسبب ما كنتم تعملون يعني الجنة مش هتخشها ببلاش لابد إن أنت ربنا يوفقك لعمل فالعمل ده لما تعمله ربنا يتقبله منك فيدخلك به الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك شوف في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان في واحد من الصحابة آه، شاب فقير جدا عنده 17 سنة كان من أهل الصفة آه، عايز يتجوز ما عندوش لا بيت ولا عنده أي حاجة ولا عنده عفش ولا عنده أي حاجة ما فيش عنده أي حاجة من أسباب الدنيا بالمرة فحب ان هو النبي عليه السلام حب يكافئه هو كان بيعمل ايه ربيعه كان شغلته انه يحضر ميه الوضوء للنبي في الخمس صلوات فالنبي حب يكافئه لأن النبي كان لا يترك أحدا يع- يفعل له معروفا إلا ولازم يكافئه ويرد له المعروف مين اللي قال كده؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أو ما منكم من أحد كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة يعني بيقول أي حد فيكم عمل لنا أي معروف كافئنا به إلا أبا بكر الوحيد اللي تركنا مكافأته على الله عز وجل فحب النبي يكافئ ربيعة فقال له سلني شيئا يا ربيعة خد بالك السؤال واضح النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم فكل ده بوحي من الله إلى رسول الله قول لربيعة الآن أبواب السماء مفتحة وأي طلب سيطلبه الآن فالطلب مجاب لو أنت مكان ربيعة عندك 17 سنة لا ليك بيت ولا ليك مأوى ولا ليك زوجة ولا عندك فلوس ولا عندك أي حاجة حتى قوت اليوم مش عندك تطلب إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فرصة عمرك اللي هتطلبه الآن مجاب فيعني أقل حاجة كان ممكن يطلبها يعني آه، شقة وعروسة يعني فاهم إزاي؟ لكن ربيعة همته عالية قوي وأعلى من كده بكتير فما كان منه بلا تردد خد بالك لم يتردد خد بالك من حاجة يعني مهمة جدا السؤال كان مفاجئ يعني ربيعة من النبي عليه السلام ما سألوش السؤال وقال له جاوبني بكرة ده النبي عليه السلام بيسأله سؤال محدد سلني شيئا يا ربيعة في التوقيت ده كان ربيعة مستحضر الإجابة قال له سلني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله فالنبي حب يراجعه لأنه عارف إن ربيعة برضه فقير وظروفه يعني مش سامحة فقال له أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله يبقى ايه وقول اعملوا مش هينفع بقى مجرد ان انت تتمنى ان انت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص كده عفارم عليك يا ربيعه الحمد لله ان شاء الله تكون معايا لا النبي فتح له باب العمل كانه عايز يقول له طلبك مجاب لكن لابد ان يقترن بعمل قال فاعني يعني انا عايزك اه تبقى معايا في الجنه وض- وطلبك مجاب ان شاء الله لكن لابد من اعانه لابد ان انت تع- تاخد بالاسباب اوعى تت... اوعى تتواكل وتقول خلاص انا الحمد لله بقيت مع النبي في الجنه فتترك العمل قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله لماذا قال فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه الفهم ده هم فهموه منين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلهم على على على الاسلوب دوت الاسلوب العملي في العباده يعني مجرد ان انت عرفت ان في جنه فلا بد ان تعمل لدخول الجنه لازم تاخد بالاسباب لان النبي نفسه خلاهم يشوفوا صوره عمليه من حياته كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه فأمنا عائشة تسأله تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر عايزة تقول له ما انتش محتاج الجهد ده كله يا رسول الله انت يكفيك حتى ان انت تأدي الفرائض أو على الأقل لو عايز تأدي بعد الفرائض ال- ال- السنن الرواتب وركعتين قيام ليل ده كفاية جدا لأن انت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي النهاية انت كده كده في أعلى منزلة في الجنة فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا بتقول له أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول لها يرد عليه يقول لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا يبقى إذا حتى لو ربنا أعطاني هذه المنحة غفر لي ما تقدم وما تأخر طب بالله عليك كده احسبها بالعقل هو النبي عمل إيه؟ فيما تقدم ولا ما تأخر ده النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يا جماعة وعلى الرغم من ذلك كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة في روايتين رواية مسلم بتقول 100 مرة رواية البخاري بتقول أكثر من 70 مرة يبقى النبي كان بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 100 مرة وهو الذي لم يفعل معصية قط بأبي هو وأمي ونفسي وروحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغم من ذلك بيعلمهم ان لازم يكون في جانب عملي وجانب تطبيقي لهذه المعلومات اللي احنا بنتعلمها ان في جنه وفي اخره وفي الفردوس الاعلى لازم تاخد بالاسباب وقل اعملوا لازم يبقى في عمل ما ينفعش يكون بس فقط اماني ولذلك الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل لازم يكون ولذلك النبي عليه الصلاه سبحان الله شوف الحديث الذي رواه مسلم النبي بيوضح لك المسألة توضيح جلي جدا وواضح جدا بيقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم لو قال إلى قلوبكم وبس يبقى احنا مش محتاجين ناخد بالأسباب يبقى يكفي إن يكون قلب أبيض وبحب ربنا وبحب النبي عليه السلام وعندي قلب مليان بأعمال القلوب من توكل وخوف ورجاء و وخلاص مش هشتغل بقى ما دام القلب سليم ربنا قال كده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأثنى على خليل إبراهيم عليه السلام وقال إذ جاء ربه بقلب سليم لكن النبي قارن ما بين القلب وما بين العمل ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم ولذلك تجد حتى الآيات القرآنية كل الآيات القرآنية اللي تذكر الذين آمنوا تقرن دائما بين الإيمان والعمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل يعني والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى لابد إيه إيمان عمل صالح ما ينفعش إيمان من غير عمل صالح وإلا لو جيت قلت لواحد حضرتك بتحب ربنا قلبك مليان ايمان يقول لك قلبي مل... ده عمران ايمان ده ما شاء الله واخد بالك طب بتحب ربنا ما فيش حد في الدنيا بيحب ربنا قدي طب بتصلي ولا نوى ركعها يبقى الانسان ده بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى وبيكذب على نفسه اولا لان انت لو بتحب ربنا لازم هتطيع ربنا ولما ربنا يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يبقى انا لابد ان انا ايه اقيم الصلاه واتي الزكاه وأطيع ربنا وأسمع كلام ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولذلك سبحان الملك يعني الآية دي كانت نازلة في مين؟ في زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضاه ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حب أن هو يلغي الفوارق الطبقية بين المجتمع المسلم عنده زيد بن حارثة اللي هو الحب هو كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام كان سماه زيد بن محمد إلى أن نزلت الآية التي تحرم التبني فعاد مرة أخرى زيد بن حارثة وكان النبي بيحب حب لا يخطر على قلب بشر وفي النهاية أراد أن يزوجه وهو مولى من الموالي يعني كان عبدا فأعتقه النبي فأصبح مولا فأصبح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحب يجوزه من بنت عمته اللي هي زينب بنت جحش الحسيبة النسيبة الوضيئة الجميلة التي يتبناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش قال لي زينب عايز أجوزك من زيد بن حارثة فقالت له لا طبعا يا رسول الله أتزوج مولى من الموالي فحسبت الحسبة كده حسبة دنيوية شوية أنا الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية أتجوز مولى من الموالي ده مش ممكن أبدا فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم على طول وقفين عند الحق قالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت وافقت واتجوزها زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وزيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن فجوزها حصل ما بينهم خلافات بعد سنة طلقها زيد بن حارثة فنزل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت تتفاخر على أزواج النبي كما في الصحيح كانت تتفاخر على أزواج النبي كما عند البخاري وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات يا سلام يعني بتقول أنا ولي كان هو الله انتوا كل واحد فيكم اللي جوزها أبوها واللي جوزها أخوها واللي جوزها عمها أما أنا فاللي جوزني هو الله فاطر السماوات والأرض كان مكافأة ليها لإذعانها لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل لابد من عمل يصدق ما في القلب أنا بقول لك أنا بحب ربنا الحب ده حاجة في القلب أنا لا أعلمها وأنا لا أطلع على قلوب العباد ولا أستطيع أن أحكم على قلب إنسان لكن عندي قرائن تثبت أن هذا الإنسان يحب ربنا ولا يحبوش أديك مثال واحد بقى بيصلي فاللي واقف بيصلي ده ما شاء الله خاشع جدا جدا وما شاء الله بيسترسل في الآيات كده بطريقة معينة ولا ينظر لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا بيبتسم ولا بيضحك ولا بيعمل فأنا عندي قرينة تثبت إن هذا الرجل قلبه خاشع طيب واحد تاني بيقول الله أكبر وعمال بيعدل في ساعته وعمال بيعدل في الطاقية بتاعته وعمال يبص يمين ويبص شمال ويتفرج على النجف عندي قرينة تثبت إن القلب ده مشغول بغير الله ليه؟ لأن هو لو كان مشغول بالله كان يبقى همه كله في الصلاة الله أكبر خلاص حاطط راسه في موضع سجوده وكل ده و... سبحان الله ما أنت لما لما تسمع قول الحسن رضي الله عنه وارضاه حينما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال كنا نصلي شوف بقى الصلاة الجميلة اللي كانوا بيصلوها قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعر وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا تخيل حضرتك وتخيل حضرتك صلاة بالمنظر ده كيف يكون الإنسان بإحساسه وهو بيصلي كيف يكون خشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى ولذلك هي المسألة مش مسألة صلي مسألة وأقيموا الصلاة إقامة الصلاة غير الصلاة نفسها غير إن أنا أقول صلي لأن صلي دي ممكن أصلي أي صلاة وأخلصها في دقيقة واحدة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان يصلي ويسرع في صلاته ولا يخشع قال له إيه ما قالوش ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة لا قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي بس الراجل صلى يا رسول الله ايوه ما هو لما صلاها بسرعه كده وكروتها زي ما بيقولوا يعني كانه ما صلاهاش واخد بالك لان الصلاه ممكن تكون حجه للانسان وقد تكون حجه على الانسان زي القران والقران حجه لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال لربيعه بن مالك فاعني على نفسك بكثره السجود لله فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة ودايما بقول لحبايبي تنزل تحت تلاقي نفسك فوق شفت النخلة أو الزرعة أو الشجرة أي زرعة لما المية نزلت تحت لجدرها طلعت الشجرة ورفعت إلى السماء كل لما تنزل ميتها تحت في أرضها كل لما الشجرة ترتفع أكتر واضح؟ فهي كده تسجد وتخضع وتذل نفسك لله ربنا يرفع قدرك لأن ربنا قال في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا مش قد ايه؟ يبقى إذا كل لما تذل نفسك وتنكسر بين يدي الله ربنا يكرمك ويعلي قدرك بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى لذلك هو في كل إنسان بيحتاج أنه يدخل على الله سبحانه وتعالى من باب من الأبواب في إنسان عنده قدرة حلوة أو على كثرة الصلاة واحد تاني عنده قدرة على كثرة الصيام واحد تالت عنده قدرة على الإنفاق واحد رابع على خدمة المسلمين لكن الأبواب دي كلها شبه مزدحمة لكن أكثر باب بيكون ما فيهوش عليه زحام جامد قوي باب الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى كل لما تذل نفسك لله وكل لما تنكسر بين يديه في الدعاء في الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يحب ان العبد هو بيدعو ينكسر ويذل نفسه ويلح في الدعاء مش مجرد دعاء كده وخلاص في الصلاة يحب الخشوع الخشوع روح الصلاة انك تذل نفسك لله سبحانه وتعالى وكل ما تذل نفسك لله وتلح على الله الله عز وجل يستحي أن يردك أن يرد يديك صفرا خائبتين إذا أخلصت في الدعاء وكنت ملحا في الدعاء ولذلك حتى عند طلب المغفرة ماذا يقول الحق جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند الحسن قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ما ينفعش دعاء خالي من الرجاء لازم دعاء كده يا رب اغفر لي يا رب وقلبك مليان مليان مليان كده إن يعني عارف حسن ظن وثقة في الله إنه فعلا هيغفر لي ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول والله إني لا أحمل هم الدعاء والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا ما دعوت فثم الإجابة شوف شوف الثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى بيقول أنا ما بحملش هم الإجابة يقينا ربنا هيستجيب دعائي لأن عندي حسن ظن بالله لأن ربنا اللي قال كده وقال ربكم ادعوني أستجب خلاص ادعوني أستجب لكم هي دي المسألة كلمتين ما فيش غيرهم ادعوني أستجب لكم فإذا ما دعوت فإن شاء الله ربنا هيستجيب دعائي والعبد في مسألة الدعاء زي ما كما تعلمون يعني في, في, في, في أمر استجابة الدعاء يعني ينحصر الأمر بين ثلاثة أشياء إما أن أنت تدعو فربنا يستجيب دعائك في التوى اللحظة ولو بعد حين يعني بتقول يا رب يا رب مثلا اكرمني أو وسع علي أو جوز بناتي أو, أو أي حاجة خد بالك إما أن ربنا يستجيب لك في وقت يعني قريب واخد بالك ده حاجة وإما أن ربنا يصرف عنك من السوء والبلاء ما يوازي الدعاء ما هو ما انتش عارف بقى ما هو في أثناء ما انت بتدعو قد يكون في قضاء نازل في نفس اللحظة لا قدر الله إن ابنك هتصدمه عربية إن زوجتك ستمرض إن حضرتك هيحصل لك هتضيع فلوسك إن أي حاجة فوانت بتدعو بتقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب يا رب يا رب يقوم الدعاء يطلع خد بالك بقى يوم الدعاء يطلع ويتصارع مع القضاء كما أخبر سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم حينما قال الدعاء والقضاء يعتلجان يعني يتصارعان إلى يوم القيامة خد بالك والدعاء ينفع كما في الحديث الآخر الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل الله أكبر ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم شوف بيقول لك إيه بيقول لك الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل طب مما نزل آه إن القضاء نزل خلاص وحدثت المصيبة بدعو إن ربنا يرفع عني هذه المصيبة أو يخفف عني وطئ هذه إيه المصيبة واخد بالك طب ومما لم ينزل يمنعه من النزول الله أكبر يعني قضاء نازل مصيبة نازلة بمجرد ما أنا بدعو وأنا ما اعرفش المصيبة دي نازلة إمتى لأن أنا لا أعلم الغيب والغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لكن أنا وافق الوقت ده إن أنا كنت بدعو فوانا بدعو المصيبه نازله فالدعاء يطلع فيل ايه فيلتقط المصيبه ويفضلوا يتصارعان الى يوم القيامه لا المصيبه تنزل ولا الدعاء يطلع فيعتلجان الى يوم القيامه فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دي المرحله الثانيه الحاجه الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبش مش ما يستجيبش يعني ما يعجلش استجابه الدعاء في الدنيا ولا يرفع بها عنك مصيبه ولكن يؤجل لك هذا الدعاء ويستجيب لك ويدخره لك الى يوم القيامه فاذا ما جئت يوم القيامه يكون عندك مثلا كروبات معينه هتمر بها يوم القيامه ازمات معينه عذاب معين ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من هذه الكروبات بايه بهذا الدعاء لدرجة أن العبد يتمنى يوم القيامة حينما يكشف الستار ويكشف الحجاب عن هذه المسائل المولى عز وجل يوضح له قد دعوتني في يوم كذا وكذا فتعجلت لك دعائك أيوة يا ربي ودعوتني في يوم كذا وكذا فرفعت عنك من البلاء ومن القضاء ما يوازي هذا الدعاء أيوة يا ربي وقد دعوت ودعوت فأجلت لك أو فادخرت لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة لأفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة في اللحظة دي يتمنى العبد أن ربنا يعني ادخر له كل الدعاء اللي دعاه إلى يوم القيامة لان يوم القيامه محتاجين ان ربنا يفرج كربتنا ولذلك من كتر يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يجمع بين قلوب المسلمين وان تتآلف القلوب الى أسئلة يعني الى اقول ايه مش عارف اقولها لك ازاي يعني يعني الى اقصى درجه يعني النبي عليه الصلاه عايز المسلم ده للمسلم كالنفس الواحده خد بالك شوف الايه بتقول ايه ولا تلمزوا انفسكم يعني ولا تلمزوا اخوانكم شوف قد ايه فاذا ربنا سبحانه وتعالى انزل الاخ بمنزله النفس اخوك بمنزله نفسك والإنسان لا يكون محبا لأخيه حتى يقول له يا أنا هي دي المسألة العالية اللي النبي حب يوضحها لنا ولذلك يقوم قايل لك بقى كما عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل صح كده نفست عني كربة من كرب الدنيا يا رب ينفس عنك كربة من كرب الدنيا لا بلاش ده كله خلي الحسنة بعشر أمثالها يبقى لو نفست عني كربة من كرب الدنيا ربنا ينفس عنك عشر كربات من كرب الدنيا لكن زي ما بيقولوا علمائنا ومشايخنا اللي علمونا ربنا يجازيهم عنا كل خير ان كرب الدنيا ما هياش كرب هتعدي هتعدي والكرب في الدنيا اما ان هو يترفع ويزول ويتركك واما ان احنا اللي نموت ونسيب الكرب ده لو اني انسان مريض اسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين هو بين امر من اتنين اما ان ربنا يشفيه ويخف فالمرض يزول واما ان هو يموت ويرتاح من المرض يعني كده كده الكربات دي كلها الى زوال فخفف عن نفسك الوطأ لو كنت في حزن لو كنت في ألم لو كنت متضايق لو كنت تعبان الجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسله أن يخفف عنك وأن يرفع عنك البلاء واوعى تقول ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه اوعى حد فيكم يقول الجملة دي يا جماعة الجملة ديت يعني الجملة دي أنا يعني مش عايز حد مش عايز مسلم في الدنيا يقولها ليه تق- ليه تقول ربي لا أسألك رد القضاء اسأله رد القضاء ليه ما تسألوش رد القضاء قضاء نزل وتعبك و- و- و- ومعذبك في حياتك نزل قضاء القضاء بإيه؟ بمرض سين من الناس بمرض ابنك بمرض والدك بمرض أمك بمرضك أنت نفسك ليه تقول رب لا أسألك رد القضاء ما تسأله رد القضاء هو ربنا سيعجز عن رد القضاء سبحانه وتعالى أبدا سبحانه وتعالى فإذا ف- فربنا قادر على أن يرد القضاء عنك ما تقولش ولكن أسألك اللطف فيه لا ما تسألوش اللطف فيه قل له يا رب أسألك رد القضاء أسألك آه نعم دي يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوهاش إن بعض الناس بيظنوا أن من سوء الأدب أن تسأل الله رد القضاء ويستدلون بقصة هي قصة جميلة لكنها يعني هو في أمور يا جماعة قد تكون خاصة بالشخص نفسه هو عنده وصل لمرحلة من الرضا قد قبل هذا القضاء لكن لو كنت أنت تتألم من هذا القضاء فسل المولى عز وجل رد القضاء يا رب اشفيني يا رب ما هو ده رد قضاء صح كده لأن أنت لو قلت يا ربي طب بلاش تشفيني يا رب طب بس خفف لي المرض طب وليه طب ما تقول يا رب اشفيني صح كده استدلوا بقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما أصيب بالعمى في آخر أيامه وكان مستجاب الدعاء سيدنا سعد بن أبي وقاص ربنا يعني استجاب دعائه لأن النبي دعا له كما عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك فكل لما كان سيدنا سعد بيدعو كان ربنا بيستجيب دعائه بفضل الله سبحانه وتعالى المهم في اخر ايامه هو كان عايش بره مكه فرجع مكه فالناس اول ما شافوهم عارفين ان هو مستجاب الدعاء فكان يخشوا عليه يا سعد ادعي لي بكذا فيدعي له فربنا يستجيب دعاء يا سعد ادعي لي بكذا فكان في شاب اسمه عبد الله بن السائب قال له يا عم بيقول لسعد بن ابي وقاص بيقول له يا عم انت تدعو للناس انت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك الا تدعو الله ان يفرج عنك همك وان يرد عليك بصرك فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال يا ابن اخي قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري دي حاجة خاصة بسيدنا سعد بن أبي وقاص هو راجل وصل لمرحلة من الرضا إن هو خلاص هو مش متضايق مش متضايق إن هو قد عمي بصره ومبسوط لهذه الحالة لكن أنت يجوز إن أنت تسأل المولى عز وجل أن يرد عنك القضاء وأن يرفع عنك هذا البلاء عندك مرض قول يا رب اشفيني يا رب العالمين آه ابنك آه، حصل له حادث قول يا رب اشفيه يا رب العالمين حصل لك ضياع للمال يا رب آه، عوضني خير يا رب العالمين اطلب اطلب ولا تستحي فإن الله عز وجل خزائنه لا تنفذ قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته شوف لفظ الحديث فسألني كل واحد إيه مش مش المسألة يبقى المسألة دي يبقى حاجة ثابتة يبقى كل واحد عايز إيه فيلا وعربية وزوجة وكذا وكذا لا لا مسألته اللي هو عايزه فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم خدت إيه الإبرة من اليم ولا حاجة خدت بال حضرتك نرجع لموضوعنا يبقى وقل اعملوا وشوف النبي يحفز الصحابة على كثرة العمل الصالح وعلى البذل والعطاء و وعلى ان هم لا يتكلوا لا يتكلوا شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن أهل بدر لما النبي عليه السلام بيقول بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم خد بالك اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ده مش تحفيز على المعصية عياذا بالله لكن المولى عز وجل حينما اختار هؤلاء ليكونوا من أهل بدر فهو يعلم يقينا والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون فالله يعلم مسبقا ان هؤلاء الناس لما تجيلهم المنحة ديت لن يقع في معصية بل سيزداد شكرا ولو واحد فيهم وقع في معصية سيتوب في التوبة اللحظة وده اللي حصل أهل بدر لما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عملوا إيه؟ ازدادوا طاعة لله وشكر لله لأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام من الليل حتى تورمت قدمه وقال أفلا أكون عبدا شكورا هم قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة دي خدت بالك كذلك في في مواضع كثيره جدا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره طيب اللي بايعوا النبي تحت الشجره 1400 واحد دولت خلاص ربنا رضي عنهم ودول من اهل الجنه ورغم ذلك ازدادوا طاعه لله وازدادوا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي المساله انما لو انا النهارده عايش في الدنيا وجاءني منشور من عند المولى عز وجل الان يا فلان انت من اهل الجنه فيعني ممكن واحد يقول ايه طيب طالما انت عرفت ان انت من اهل الجنه على الاقل ما تتعبش نفسك بقى كفايه عليك الفرائض ويا سيدي بالكتير قوي الرواتب ماشي انما ليه تجتهد في النوافل وتتعب نفسك وتعذب نفسك في قيام ليل وصيام نوافل ما خلاص ما انت بقيت من اهل الجنه اقول لك لا افلا اكون عبدا شكورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا واحد رايح يقول للنبي عليه السلام والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة هي القيامة إمتى فالنبي عليه السلام كان يصرف الناس من المهم إلى الأهم بيقول له متى الساعة أنت ما تشغلش نفسك بالساعة والنبي لا يعلم أين متى الساعة لأنه لا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى دي من علامات الغيب التي لا يعلمها إلا, إلا الله سبحانه وتعالى فبيقول له متى الساعة فالنبي صرفه من المهم إلى الأهم كانه عايز يقول له ما تشغلش نفسك بالساعة انت بس جهز نفسك للعرض على الله وفي أي وقت بقى تقوم الساعة تقوم الساعة وأنت رجل مؤمن وتعمل بطاعة الله قال متى الساعة قال وماذا أعددت لها مش مهم الساعة امتى المهم يعني عارف زي ايه زي الطالب بيقول لك الامتحان امتى اقول له انت مذاكر ولا لا فيقول مثلا مذاكر خلاص ما تشغلش بالك الامتحان بقى بكره بعده بعد اسبوع ما دمت مذاكر خلاص انما لو مش مذاكر لا الحق نفسك بقى واضح كده اه متى الساعه قال وماذا اعددت لها قال له ما اعددت لها كثيرة صلاه ولا صيام لكن عندي حته حلوه قوي غير اني احب الله ورسوله فالنبي قال له انت مع من احببت الله الراجل ده ما تركش الصلاه وما تركش الصيام الراجل ده كان بيأدي الفرائض وبيأدي فرائض سواء في الصيام أو في إيه أو في الصلاة بيقول له ما ما ايه يعني ايه بيقول له وماذا اعددت لها قال ما اعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام لكن هو بيصلي وبيصوم قال انت مع من احببت يوم انس بن مالك يعلق على الكلام ده يقول فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه يا سيدنا انس قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أصحاب النبي بل والتابعين والصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم إذا النبي صرف هنا إيه؟ ليه؟ وقل اعملوا متى الساعة وماذا أعددت لها لازم من عمل حديث الثالث الجميل قوي حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن أن رجلا وأنا دايما بسمي الحديث ده حديث المحب رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمات والله العظيم أنا مش متخيل يعني طلعت الكلمات الجميلة دي من قلبه إزاي بيقول له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك الله حلو قوي كلمة فما أصبر ده أنت لسه مصلي مع النبي المغرب دلوقتي وهتصلي العشاء مع النبي بعد ساعة بالظبط ورغم ذلك قال له فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا مات عندي مشكلة بقى فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش مش مشكلتي إن أخش ولا ما أخشش مشكلتي في حتة تانية خالص وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك مشكلتي إن خايف أخش الجنة أبقى في حتة في الجنة وما شافكش في الجنة سكت النبي لأن الكلام الحقيقة فعلا بجد ما يتردش عليه كلام هرد عليه أقول له إيه كلام حلو قوي قوي ومهما جبنا من الكلمات مش هنعرف نرد عليه فتولى الله عز وجل الرد على هذا الرجل فنزل جبريل في نفس اللحظة يشق السبع سماوات ويقول للنبي هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله ما قالش ومن يحب الله والرسول لا ومن يطع في طاعة في عمل في عبادة وقل اعملوا هي هي دي المسألة كأنه بيقول له مش انت بتحبني وعايز تخش الجنة وتبقى في صحبتي في الجنة لازم من طاعة لازم تقدم عمل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر إلى آخر هذه الآية هؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان ما اكتفوش بمجرد وكل اعملوا في عبادة وبس لا ده شالوا هم الدين وبذلوا الكثير والكثير من أجل خدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى يكفي أنك تسمع الرسالة الجميلة اللي مكتوبة في ثلاث سطور فقط من رجل أعرابي بسيط جدا رجل بدوي بسيط جدا جدا لكنه عارف هدفه وعارف هو اتخلق ليه وعارف وظيفته ايه في الدنيا ديت وعارف هو جه ليه ما قالش بقى جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا يعني إلى آخر الكلام العجيب ده ما معقولة مسلم جه الدنيا ما هوش عارف هو جه ليه ده ربنا وضحها لك بكل بساطة وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون دي وظيفة أي أي واحد من الأمم كلها لكن أمة الإسلام لها وظيفة أخرى مش قد ايه كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فربعي بن عامر هذا الرجل البدوي الأعرابي البسيط جدا لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فبيسأله وهو عمل له ساعتها كده يعني حملة رعب كده يعني دخل له القصر وكده فلقى بقى قاعد على السرير بتاعه كده ومنتفش وحاطين له تاج على راسه التاج ده كان من الذهب الخالص وكان وزنه 90 كيلو قول لي طب هو يستحمل تاج على راسه 90 كيلو ازاي اقول لك حاجه بسيطه جدا كانوا معلقين التاج دوت بسلسله في السقف ولما كان يجي له حد يزوره كان يطلع يقعد على السرير ده المرصع بالالماظ والذهب ويقوم قاعد في حته معينه ويوسطنه التاج على راسه يا دوب بس ملمس لانه لو ريح هيخلص عليه واخد بالك واحد ماسك له السلسله تخيل حاجه عجيبه جدا فلما دخل ربيع بن عامر هذا الرجل الاعرابي البسيط ودخل بقى يعني ايه دخل بقى ذلهم واخد بالك داخل بالفرس بتاعه فين في القصر بتاع بتاع كسرى فاهم ازاي فبيقولوا له لا انت طلع الفرس بره قال لهم انا ما جئتكم انما انتم الذين طلبتموني فما اردتم ان ادخل هكذا والا مشيت فراحوا سالوا رستم قال لهم خلوه يخش دخلوا ربط الفرس في اجمل عمود وبعدين دخلوا معاه الرمح بقى والارض كلها مفروشه بقى بالسجاد العجمي واخد بالك هو عمال يقطع في السجاد بالرمح يمين وشمال ويكسر في الفازات ومش عارف ايه داخل عمال بقى يخرب لهم في القصر بتاعهم ايه اللي انت بتعمله ده قال لهم والله ما جئتكم انما انتم طلبتموني عايزيني على كده اهلا وسهلا مش عايزيني آه سلام عليكم فقال له اتفضل فدخل جوه فاول ما دخل فلقى رستم قاعد بقى مجعوص كده وقاعد على السرير وحاطط التاج على راسه واخد بالك فراح نطط فوق السرير واخد بالك يعني فاهم ازاي فالتاني اتجنن فقال له كانه عايز يقول له ايه اللي انت بتعمله ده فراح ساله السؤال ده قال له من انتم يعني يعني بعد اللي شافوا ده كله يقول له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم شوف العزة بقى نحن قوم ابتعثنا الله شوف بقى الكلام كله له مدلولات لأن هو شاف الناس دول بيعبدوا بعض راجل قاعد حاطين له تاج وزنه 90 كيلو ذهب واخد بالك والناس قاعد عماله تهوى عليه بالريش واللي عمال بيركع له واللي عمال بيسجد له قال له لا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد شوف الكلام بقى اللي يوجع ومن جور الأديان الظلم اللي انتوا فيه ده إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا شفت انت قاعد عامل ازاي ولابس لي حرير وقاعد على السين مرصع بالجواهر والالماز وحاطط تاج فوق دماغك واخد بالك 90 كيلو لو نزل على هيخلص عليك شفت كل الثراء اللي انت فيه ده اهو كل ده ضيق اوعى تفتكر انت عايش في سعه لا ده السعه الحقيقيه ليست في الدنيا فالدنيا احقر على الله من ان ينظر اليها سبحانه وتعالى فمنذ خلقها لم ينظر اليها والله عز وجل عرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تصير له جبال مكة ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم الذي الذي كان ينام على الحصير حتى أثر حصيره في جنبه وقالوا يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا قال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها والحديث عند الترمذي بسند صحيح النبي الذي مات ودرعه الذي كان أكثر دعائه كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي لقوت أكلة واحدة وما يفوتش سبحان الله وأمنا عائشة كما في الصحيحين أيضا تقول لابن أختها عروة بن الزبير تقول والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في بيوت في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خالة عمركم ما طبخت طبخة من شهرين ولا ولعت النار بقالكم شهرين فما كان يعيشهم قالت الأسودان التمر والماء تخيل سيد ولد آدم عايش شهرين كاملين على التمر والمية سبحان الله شوف قد ايه ومات النبي ودرعه مرهونة كما في الصحيحين ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على على 30 صاعا من شعير تخيل على 30 صاع من, من, من يعني حاجة عجيبة جدا جدا وما شبع النبي من ربيع التمر ولا من خبز الشعير ثلاثة أيام متتالية ده النبي صلى الله عليه وسلم فعايز يقول له أنت فاكر أنت في ساعة دلوقتي؟ لا ده الساعة الحقيقية لن تكون في الدنيا وإلا لو كانت الدنيا دار إكرام يبقى معنى ذلك أن الله لم يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشا لله فإذا الدنيا ليست مجال إكرام فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب شوف قد إيه؟ آه سبحان الله ربنا بيقول عن الكفار فلما نسوا ما ذكروا به والله اسمعوا الآية دي بيقولوا لكم يا جماعة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين خدت بالك اه تلاقي مثلا اليابان اللي عمالين بيعبدوا تمثال بوذا وربنا فتح لهم من جميع اصناف العلم بحته زلزال الدنيا كلها اتدمرت هنا سبحان الله اللهم لا شماتة نحن لا نشمت في احد على فكره سبحان الله امريكا اللي كانت مكسره الدنيا وعماله يعني بتعاد الاسلام في كل مكان بضربه واحده بس سبحان الله شوف حصل لها ايه دلوقتي وشوف الديون اللي عليها وشوف المصايب اللي هي عايشه فيها الاقتصاديه التي لا تخطر على قلب بشر هي دي المساله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء خلاص بقى قالوا احنا ملكنا الدنيا بقى خد بالك ونعمل اللي احنا عايزينه وبزرار نقدر نفجر قاره باكملها اخذناهم بغته وسبحان الملك ده احنا لما نيجي نتكلم بقى عن اشراط الساعه الصغرى ده كل الأسلحة اللي انتم شايفينها دي كلها وكل الهلمة دي كلها والقنابل الهيدروجينية والصواريخ العابرة للقارات كل ده سيسبب الله لها أسبابا تعطل أعمالها وليس ذلك ببعيد انتوا عارفين في الحرب العالمية هتلر نفسه لما جه دخل على روسيا الدبابات موجودة والمدفعية موجودة والرشاشات موجودة وكل حاجة موجودة لكن تجمد البنزين في خزانات الدبابات وفي خزانات السيارات فلم تستطع أن تعمل الدبابة موجودة ومليانة بنزين وتقدر تمشي لكن من كتر التلج البنزين اتجلد فالموتور وقفت فخلاص فيعطل الله كل الأسباب التي تجعل هذه الأسلحة الحديثة تعمل وتعود مرة أخرى الخيول والسيوف والرماح والأسهم كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن أن الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا بلى يا رسول الله قال لا, لا تقوم الساعة فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسماعيل وفي رواية من بني إسحاق إيه بني إسماعيل وبني إسحاق بني إسماعيل مسلم العرب بني إسحاق مسلم العجم الذين سيسلمون في أوروبا قال فإذا ما نزلوا بالقرب منها لم يضربوا بسيف ولا بسهم وده دليل على والمدينة دي لسه لم تفتح ليه روما خد بالك وده دليل على ان القتال في الوقت ده مش هيكون لا بدبابات ولا اربجيه ولا صواريخ هيكون بالاسهم بالسهم والسيف والرمح لم يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح وإنما سلاحهم التهليل والتكبير فإذا ما قالوا لا, لا إله إلا الله الله أكبر سقط شقها الذي في البحر فإذا ما قرروها مرة ثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر فإذا ما قالوها فإذا ما قالوها للمرة الثالثة فتحت أبواب المدينة فدخلوها سالمين غانمين بفضل الله رب العالمين تخيل حضرتك اذا شوف ربيع بن عامر بيوضح له بيقول نحن قوم ابتعثنا الله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد اللي انتوا بتعملوها دي إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة جنة جنة اللي انتوا مش عارفينها بيقول له كده الجنة اللي انتوا مش عارفينها احنا بقى نعرفها النبي وصفها لنا كان رسول الله يكلمهم عن الجنة والنار صلى الله عليه وسلم فكأن رأي عين خلاص طيب تعال نشوف برضه موقف تاني سيدنا سعد بن معاذ الذي أسلم على يد مصعب بن عمير كما روى الرواية ابن هشام في سيرته سعد بن معاذ لما أسلم في ساعتها على طول وقل اعملوا ما ينفعش ان انا اقعد بقول الحمد لله انا اسلمت وبقيت زي الفل وخلاص والدنيا بقت جميله لا على طول شغل ساعتها يا جماعه الناس بتحمل هم الدين مش مجرد النبي كلمنا عن الجنة وعن الآخرة وعن لقاء المولى عز وجل أكتفي فقط بركعتين وخلاص لا ده لو كان الإسلام ده كده ده كان أبو جهل وأبو لهب كان أول من أسلموا لكن عارفين إن الإسلام ده أمانة أمانة كبيرة ما ينفعش حضرتك تقعد تسمعني آه سواء أنا وأنا بتكلم في القناة ديت أو القناة دي أو القناة ديت ومجرد فقط بتقول والله كلام حلو قوي طب أنت عملت إيه بقى؟ ما هو الكلام ده حجة عليك اخت سمعاني دلوقتي واحنا بنتكلم ونقول وقول اعملوا هي الحمد لله لبست حجاب بس جارتها لسه ما لبستش اشتغلي عليها بالهديه والمعامله الطيبه والاسلوب الطيب إيه خليها في ميزان حسناتك ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما جاء في الصحيحين يبقى اذا لازم نشتغل لازم نبذل لخدمه هذا الدين والا لما هنموت ونقف بين ايدين ربنا هيسالنا عن هذه الامانه هتتسال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هتقف قدامه وهتتسأل عملت ايه لدينه والله يا رب اتفرجت على كل البرامج اللي جت في قناه الخليجيه واللي جت في قناه مش عارف ايه و... والحمد لله رب العالمين كنت يعني لا هي فرجه المساله مساله ان انت بتتفرج عشان تتعلم ولما تتعلم لازم تنفذ ولازم تنزل لارض الواقع لازم تحسن تحسن اخلاقك مع الاب والام ومع زوجتك مع اولادك مع جيرانك تبقى رحيم باليتامى تبقى رحيم حتى بالحيوانات واخد بالك اعزكم الله يبقى عندك امانه عندك صدق عندك وفاء عندك آه على طول كده آه يعني حب لله حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك اتباع عندك عباده عندك بذل لهذا الدين سواء بالكلمه او بالمال او حتى بالدلاله الدال على الخير كفاعله يبقى لازم تسخن معايا قوي قوي وتحاول ان انت تقدم اي خدمه تبيض وجهك امام الله يوم القيامه. طيب فسعد بن معاذ بمجرد ما اسلم على طول في ساعتها في نفس الليله ما راحش ينام وتاني يوم ابتدى ايه؟ يطلب العلم الشرعي ده في نفس الليله لسه ما طلبش العلم الشرعي. راح على القبيله بتاعته وكان سيدا في قبيلته قبيله بني عبد الاشهل وكان في قمه الذكاء سيدنا سعد بن معاذ اتعلموا منه الحته ديت لما تعوزوا تدعوا حد خلوه هو بنفسه يشهد على نفسه الأول ثم بعد ذلك قولوا له اللي انتوا عايزين تقولوه قال يا بني عبد الأشهل فقالوا ماذا تريد يا سعد لو قال لهم أسلموا كان قتلوه لما طلع ذكي قال ماذا تعلموني فيكم عشان انتوا اللي تشهدوا ان انا كويس ولا مش كويس يعني استحق تسمعوا كلامي ولا لا قال ماذا تعلموني فيكم قالوا سيدنا وامامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا يعني أنت اللي فينا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة خارج من دمشق ومن كتر ما اتسجن الإمام ابن تيمية اتسجن يعني فترات منقطعة لو جمعتها تلاقيها 18 سنة سجن شوف الأذى اللي شافه فين في دمشق بقى دمشق ومصر ومصر يعني فاهم ازاي فلما جه من دمشق حب يهرب من الأذى ده كله فجه على مصر فأول ما دخل فقالوا بس ده الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام وإكرام الضيف في الوقت ده كان حبسه فراحوا حابسينه وحطوه في السجن فدخل السجن لقى الناس المسجونين في سجن القلعة لقاهم قاعدين عاملين بيلعبوا بقى سيجا وكده يعني عاملين بيهزروا فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نقضي الوقت حتى ينتهي السجن يعني بنقضي الوقت ونتسلى لحد ما الفترة دي تعدي. قال ولكنكم خلقتم من أجل أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. وبدأ بالأسلوب الجميل والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة والحجة استقام له السجن كله في يومين. وبدأوا يصلوا وراه. وبدأوا بقى يعمل لهم دروس بعد الفجر مثلا درس التلاوة بعد الظهر درس التفسير بعد العصر درس الفقه بعد المغرب درس مثلا الحديث إلى غير ذلك لحد ما ما شاء الله طلع علماء من السجن تخيل لدرجه كان بعضهم كان فتره السجن بتاعته انتهت ويجي السجان يقول اين فلان يقول له ايوه يقول له افراج يقول له مش خارج ليه خلاص قاعد بيتعلم مع الامام شوف قد ايه الحب وشوف قد ايه البذل هو في السجن هو في السجن سيدنا يوسف عليه السلام في السجن وعمال بيدعو الى الله وبيعلم هؤلاء الناس نعمه التوحيد شوف قد ايه اه لانه مشغول بربي والانسان لما يكون مشغول بحد دائما يدعو الناس اليه ده النهارده ده في امور الدنيا ده واحد يعني سامحوني يعني لو راح دخل فيلم في سينما وعجبه الفيلم تلاقيه عمال بيعمل له دعايه ده لو فاتك الفيلم يفوتك نص عمرك ولو لقى اوكازيون تلاقيه عمال بيتصل بطوب الارض ده في خصم 50% طب ولما يكون بقى في عرض للجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لابد أن أنت تشتغل بقى وتبذل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ده مين ده النبي عليه السلام قال ومن اتبعني يقول الإمام ابن القيم بقى يقول إيه فمن كان من أتباع النبي حقا فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالكل بذل والكل اشتغل حتى المعذورين تخيل يعني عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج ورغم ذلك يروح للنبي يقول له في يوم أحد يقول له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد فقال له أما أنت فلا جهاد عليك أنت رجل أعرج ولكن دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة يقوم قايل للنبي إيه يقول له ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنة يقول له, يقول له أجل فيدخل فيقتل فالنبي يمر عليه بعد الغزو يقول له والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن يجي واحد تاني برضه من المعذورين عبد الله بن أم مكتوم اللي هو مؤذن النبي عليه السلام ما النبي كان ليه ثلاث مؤذنين أبو محذورة وعبد الله بن أم مكتوم وبلال خد بالك فكان فكان ورجل أعمى ومعذور وليس عليه جهاد ورغم ذلك يقول لهم إيه في يوم معركة القادسية يقول لهم أعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر وأنتم عارفين وجود الراية ورفعها ده بيحفز الروح المعنوية عند الجيش فضل واقف ماسك الراية فوجدوه بعد أن انتهت المعركة بانتصار المسلمين وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بالسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وهو ما زال ممسكا بالراية وقد استشهد رضي الله عنه وأرضاه حتى الأطفال شوف حتى الأطفال لم يتركوا الجهاد وبه نختم درس الليلات حتى الأطفال لم يتركوا لم يتركوا العمل والبذل لهذا الدين سيدنا سعد سيدنا خيثمة بن الحارث ندب النبي الصحابة للخروج في يوم بدر يوم يوم خيثمة بن الحارث يوم جايب ابنه سعد ده ابنه الوحيد والباقي كلهم بنات قال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله يوم ابنه يقول له إيه يقول له يا أبتاه والله لو كانت الدنيا لآثرتك بها ولكنها الجنة والله لا أؤثر أحدا بها اليوم فدخل فقاتل فقتل في يوم في يوم بدر فجاء الصحابة يهنئون سعد يهنئون قيثمة بن الحارث باستشهاد سعد فبكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته الليلة يسرح في أنهار الجنة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول عفوا سمحوني فلقد رأيته الليلة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله أكبر حتى عمير بن سعد عمير بن ابي وقاص اللي هو اخو سعد بن ابي وقاص كان لسه صغير عنده 12 سنه يختبئ وراء سعد بن أبي وقاص في غزوة آه، بدر وعايز يخش والنبي لا يجيزه فلما أراد أن يرده بكى وقال يا رسول الله لا تردني لعل الله أن يرزقني الشهادة فسعد بن أبي وقاص يقول له لا ترد يا رسول الله ويدخل ويستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه وارضاه وآخر مثال معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء غلمان صغيرين كما ورد في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ان هو واقف في الصف فلقى الاثنين حواليه فقال لم آمن بمكاني كنت عايز اثنين رجاله هم واقفين حواليا فإذا بأحدهما يقول له يا عم هل تعرف أبا جهل قلت ماذا تريد يا ابن أخي قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل مني مش هسيبه لحد أنا يموت يا هو يموت فراح التاني قال له نفس الكلام قال فوالله ما أرضى بديلا عنهما دول دول أحسن من اتنين رجالة فلما بدأ القتال قال رأيت أبا جهل فقلت لهما هل تريان هذا الرجل قال بلى قال فهذا أبو جهل قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم فرحانين جدا وكل واحد فيهم يقول له أنا الذي قتلت أبا جهل يا رسول الله لمجرد أنه سمع أنه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حب يطيب خاطرهم قال هل مسحتما سيفيكما قال لا فأخذ السيفين فوجد عليهما دماء أبي جهل فقال كلاكما قتل الله أكبر دي كانت بعض الخواطر حبايب قلبي في مسألة وقل اعملوا مش مجرد ان احنا بنسمع وبس مش مجرد ان احنا عرفنا ان في جنة وفي آخرة وفي لقاء المولى عز وجل وفي وفي لازم نعمل لازم يبقى في طلب علم لازم يبقى في عبادة لازم يبقى في دعوة إلى الله لازم يكون في بذل وعطاء وتضحية من أجل هذا الدين يعني إن شاء الله نلتقي غدا مع خاطرة جديدة ومع وقفة إيمانية جديدة في هذا البرنامج أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته